بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم طيب احنا هنقرأ ال- ال- اللي مكتوب هنا في المختصر ولو أشكل علينا حاجة هنحاول إن احنا إيه نتوسع شوية معانا شرح تاني ممكن يساعدنا شوية في فهم الحديث قال قال ابن رجب هذا الحديث خرجاه في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام يقول هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم تفرد بها البخاري دون مسلم يعني هو الحديث في البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم لكن اللفظة دي اللي في المتن اللي هي إلا بحق الإسلام ابن رجب يقول أن البخاري تفرد بها يعني هي مش موجودة غير عند البخاري تفرد بها دون مسلم مش موجودة في مسلم وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الحديث موجود عن ابن عمر في رواية عن أنس قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها قال وخرج مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل جلاله وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة وهذا ضعيف جدا يعني إلى آخره فقال فإن رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعضهم تأخر إسلام ثم قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد دخول الدخول في الإسلام الشهادتين فقط يعني مجرد لما يأتي الإنسان ويقول الشهادتين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل منه قال و يعصم دمه بذلك ويجعله مسلما وقد أنكر على أسامة ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما سيدنا أسامة رضي الله عنه كان في في غزوة من الغزوات رجل قتل في المسلمين فسيدنا أسامة يعني يعني خلاص رفع عليه السيف يعني حاصر الرجل وخلاص هي ايه هيموته فأول لما سيدنا أسامة رفع إيه السيف أو كان ماسك الرمح فقال الرجل لما خلاص يأس قال لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فسيدنا أسامة قتله يعني هو تأول إن الرجل قالها خوفا من السلاح قالها خوفا من السلاح فلما النبي عليه الصلاة والسلام عرف الأمر ده لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام اشتد على أسامة رضي الله عنه قال قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ما زال يكررها صلى الله عليه وسلم فهو اشتد على أسامة وأنكر عليه حيث في البخاري ومسلم قال وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف يعني معنى الكلام إيه إن هو مجرد إن الإنسان قال لا إله إلا الله خلاص عصموا مني دماءهم وأموالهم قال وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة بعد ما يسلم لكن واحد جاي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل منه طيب بعد لما يسلم لو هو ترك الصلاة ومنع الزكاة فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقره على ذلك ماشي هنتكلم بتوضيح يعني إن شاء الله أكتر دلوقتي بإذن الله لكن خلينا إيه نقرأ وبعدين إيه نوضح بإذن الله قال وبهذا ابن رجب باب يقول إيه رحمه الله وبهذا يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث الباب فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة قوتلوا ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا يعني لو سمع الأذان معنى كده أن هم مسلمين وبيصلوا فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه إن سمع أذانا خلاص كف وإلا أغار عليهم وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله جل جلاله يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة تعصم صاحبها وما له في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه ماشي هيجي معانا إن شاء الله حديث اللي هو إيه لا يحل دم, دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وأما في الآخرة فحسابه على الله جل جلاله فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة وإن كان كاذبا يعني لو هو بيقول لا إله إلا الله وهو صادق وبيصلي وهو صادق مؤمن يعني ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة طيب لو كان كاذب هل أنا بقى إيه ليا يعني أنا مطالب إن أنا أشق عن صدره وأعرف هو قالها إيمانا ولا نفاقا لا حسابه بقى عند مين عند ربنا فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار وحسابهم على الله وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور نفاقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن ماشي إلى آخره قال هو قول الشافعي وإلى آخره قال والله أعلم طيب طيب ببساطة كده إيه يعني ما احنا إن شاء الله هنوضح احنا بس كده إيه قرأنا ال- هنا اللي موجود في المختصر إيه هن- إيه هنوضح بإذن الله معنى الحديث كده إيه يعني إن شاء الله ب- ببساطة يعني هو الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس طيب الناس ده آه، الناس ده لفظ عام الألف واللام ده دي صيغة عموم فأمرت أن أقاتل الناس الناس دي إحنا عايزين إيه؟ عايزين عايزين نفهم هو مين المقصود بالناس هل لو شلنا كلمة الناس دي وحطينا مثلا المؤمن أمرت أن أقاتل المؤمنين هل تمشي؟ لا طيب إيه إيه طيب الكافر أنواع يعني كده خلاص المؤمن خرج الكافر أنواع يعني في إيه في إيه كافر محارب وفي كافر إيه بينك وبينه عهد معاهد وفي ذمي وفي أهل كتاب وفي مستأمن ففي أنواع كل الأنواع كل الأنواع اللي هي المعاهد والذمي والمستأمن فيها نصوص بتقول إن ده آه، لا لا يقتل ماشي فيبقى هنا الكلام عن مين أمرت إيه الحاجة يعني إيه ال... الاسم اللي ينفع تشيل مكان تشيل الناس وتحطه أمرت أن أقاتل الكافر مطلقا كده يعني أي واحد كافر أشوفه ما أشوفه ماشي أقوم رايح مموته هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده؟ لا طب ما كان في في المدينة كفار مش كان في يهود في المدينة مش كان في يهود في المدينة وكان في منافقين في المدينة وهو المنافق ده بيظهر الإسلام وبيبطن إيه الكفر والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ماشي ف... ف... و- وهل ورد عن حد من الصحابة إن هو وهو مثلا في مكة كده راح رايح قاتل واحد كده شاف واحد كافر كده راح رايح قتله عشان هو كافر ماشي لكن هنا بقى اللي ينفع إيه أمرت أن أقاتل الناس يعني الكافر أو المشرك المحارب المحارب طيب حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهنا إيه هنقرأ في ال- في الشرح قال الإسلام هو دين الحق الذي ارتضاه الله سبحانه للناس كافة ولن يقبل من أحد دينا سواه قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمره بقتال المشركين المحاربين الواقفين أمام الدعوة إلى الإسلام الذين أذن الله في قتالهم حتى يشهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية يعني إحنا وظيفة وظيفة الأمة و و وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام إن نشر نشر دين الإسلام وكلمة التوحيد إن نشر الهداية والرحمة وإنقاذ الناس من النار زي ما كان آه، الصحابي بيقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ل- لإيه ال- ال- الغاية إيه علشان الناس تخرج من الظلمات إلى النور والناس تهتدي وتدخل الجنة فأنت كمسلم مش عايش لنفسك بس مش عايش لنفسك طيب دلوقتي إزاي الدعوة تبلغ الناس يعني في مملكة فارس والروم وفي الظلم واقع على الناس و... و... وأكل حقوق الناس و... والكلام ده كله ومنع الناس من الدين منع ان الدين يبلغ وان الدين يحكم فلازم يحصل ايه قتال والقوي القوي هو اللي بيفرض الحكم بتاعه يعني احنا دلوقتي بنتبع الغرب ليه يعني ليه ليه احنا عندنا ضعف وبنتبع الغرب علشان هو المهيمن عشان هو الاقوى لكن لما الاسلام يكون هو الاقوى وحكم ربنا سبحانه وتعالى العدل والرحمه ينتشر في الارض خلاص بعد كده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بس ايه ابين له يعني يشوف النموذج الصحيح للدين يطبق ويشوف حكم ربنا سبحانه وتعالى ويشوف العدل والرحمة والخير ويعرف طريق الجنة وطريق النار يبين ليه وبعد كده إيه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمره بقتال المشركين المحاربين الواقفين أمام الدعوة إلى الإسلام الذين أذن الله في قتالهم حتى يشهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويقيم الصلاة المكتوبة اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمداومة على الإتيان بها بشروطها ويؤتوا الزكاة المفروضة وهي عبادة مالية واجبة في كل مال بلغ المقدار والحد الشرعي وحال عليه الحول هو العام يعني الهجري فيخرج منه ربع العشر فتؤخذ من أغنيائهم وتصرف في في الفقراء فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإنما خص الصلاة والزكاة بالذكر لأنهما أم العبادات البدنية والمالية وأساسهما والعنوان لغيرهما يعني هو هيصلي وهيزكي هيعمل بقى الباقي قال فإذا فعلوا هذه الأمور يعني شهدوا الشهادة وأقاموا الصلاة وأخرجوا الزكاة أصبحت دماؤهم وأموالهم معصومة بعصمة الإسلام يعني الحديث بيتكلم عن عصمة الدماء يعني يعني الغرض من الحديث ايه عصموا مني دماءهم واموالهم يعني مش الفهم ان انت تفهم ال ال نص الحديث ان انا ايه اروح اموت الناس لا المفهوم ايه عصموا مني دماءهم ان ان ده معصوم الدم تقتله ليه باي حق أصبحت دماؤهم وأموالهم معصومة بعصمة الإسلام لأن الإسلام عصم الدم ده قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فيروح واحد يروح يموت واحد مسلم يروح يموت واحد ذمي أو معاهد أو بينك وبينه أمان أو من أهل الذمة ويدعي إن ده إسلام والحديث اهو عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام ماشي قال فإذا فعلوا هذه الأمور أصبحت دماؤهم وأموالهم معصومة بعصمة الإسلام ثم قال إلا بحق الإسلام وهذا استثناء من العصمة أي فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم فلا يحل قتلهم إلا إذا ارتكبوا جريمة أو جناية يستحقون عليها القتل بموجب أحكام الإسلام فيقتل القاتل قصاصا يعني واحد قتل خلاص هنا بقى دمه إيه حلال طبعا إيه ده اللي يحكم في ده الحاكم الشرعي والقضاء الشرعي ومش إيه مش العملية سايبة كده هي حد يمشي كده يقوم يطبق الحدود وكده لا فيقتل القاتل قصاصا هو في الأصل دمه معصوم طب لما قتل بقى في حق دلوقتي أولياء المقتول لهم إن هم يطالبوا بالقصاص ماشي فيقتل القاتل قصاصا ويقتل المرتد والزاني المحصن حدا المرتد اللي ترك الدين زي ما هي معانا في الحديث والزاني المحصن زي ما جه معانا في سورة النور ان هو له يرجم يعني ده حد ربنا سبحانه وتعالى ثم يوم القيامة يتولى الله تعالى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب المنافق اللي هي معنى ايه وحسابهم على الله وليس لنا إلا الظاهر ولا يعني هذا الحديث إكراه المشركين على الدخول في الإسلام بل هم مخيرون بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية فإن أبوا إلا منع الدعوة إلى الإسلام فليس إلا المقاتلة فالمقاتلة صيغة مفاعلة فالقتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله تعالى كما أوضحته نصوص الكتاب والسنة يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالجيش في غزوة وراح مثلا إيه يفتح بلد من البلاد هو واقف بالجيش على حدود البلد أو بعت لهم رسالة عن طريق رسول من الرسل فالملك زي ما أرسل رسالة ليه لهرقل ولكسرى و... وارسل رساله للنجاشي ولملك الحبشه لملك النجاشي ملك الحبشه وللمقوقس ملك مصر فلو هو ارسل الرساله والملك ده قبل الاسلام وقال خلاص احنا هندخل في الاسلام خلاص القصه انتهت هل الم... النبي عليه الصلاه والسلام هيخرج بجيش يقاتل الشخص ده؟ لا خلاص هو الدعوه زي ما حصل في في يوم خيبر زي ما حصل في يوم خيبر لما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل علي رضي الله عنه فقال حتى اجيب لكم نص الحديث اهو يعني الحديث انتوا عارفينه اللي هو ايه, إيه, إيه لان يهدي الله بك رجلا واحدا ده اصلا فين يا جماعه ده كان في الجهاد أو حديث البخاري قال عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه يعني يعني مين بقى اللي له الشهاده دي النبي عليه الصلاه والسلام شهد لهذا الشخص انه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ف... فالنبي عليه الصلاه والسلام تاني يوم سال فقال اين علي فقيل يشتكي عينيه فبصق فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرأ فكأن كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية يعني فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وده في يوم خيبر يهود قال انفذ على رسلك واليهود دول ايه يعني عملوا عملوا عمايل وجمعوا الاحزاب وكان غرضهم ان هم يستأصلوا الإسلام من المدينة ويقتلوا النبي وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا وفعلوا ولكن مع ذلك احنا الهدف هداية الناس ان الناس تدخل في دين الله فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم يعني من من الدنيا كلها يعني مش الغرض ان احنا عايزين ناخد الغنائم وخلاص ده بس هداية رجل واحد بس احسن من الدنيا كلها احسن من الدنيا كلها ماشي يا شباب اهو ده واضح اهو طيب يبقى قال أمرت أن أقاتل الناس قال أمرت الذي أمره من الله سبحانه وتعالى هو الله عز وجل كما لا يخفى قال الطوفي رحمه الله قوله أمرت أي أمرني الله تعالى إذ ليس فوق رتبة النبي صلى الله عليه وسلم من يأمره إلا الله عز وجل والصحابي إذا قال أمرت أو أمرنا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل يعني بأن أقاتل أمرت بأن أقاتل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا احنا خلاص فهمنا يعني إيه الناس دلوقتي حتى يشهدوا فهمنا فرق بين أن أقتل وأقاتل مقاتلة صيغة مفاعلة ماشي وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا تمام قال حتى يشهدوا قال جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر حتى هنا دي يقول لك للغاية ماشي يعني ذاكرت حتى أنجح يعني الغاية من المذاكرة إيه؟ إن أنا أنجح حتى يشهدوا الغاية من المقاتلة إيه؟ إن هم يدخلوا في الدين إن هم يدخلوا الجنة عجب الله عز وجل من من من من قوم يسحبون إلى الجنة بالسلاسل يساقون إلى الجنة بالسلاسل إن إن واحد يتاخد أسير في غزوة من الغزوات هو كان بيقاتل ويتاخد أسير وبعدين يسلم ويكون عالم من علماء المسلمين وسبحان الله فقال إيه فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام قال والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به مع أن النص مع أن نص الحديث هو قوله إلا بحق الإسلام. قال إلا بحقها ويقيم الصلاة. قال هنا في إيه؟ في قصة في مسألة منع الزكاة اللي هي أصلاً حصل ايه بين سيدنا عمر وبين سيدنا ابو بكر وبين ابي بكر رضي الله بين ابي بكر رضي الله عنه الخلاف في في الحديث ده ماشي وهنا ايه ذكر ايه القصه يعني طيب ذكر هنا في قوله وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا بحقها وأنا بقرأ هنا من شرح شرح الأربعين نووية للشيخ المنجد تمام بيقول مقتضى هذا الحديث أن الكافر إذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام ثم يؤمر بإقامة شعائره وأركانه فإن فعل فقد عصم دمه وماله وإن أبى وترك العمل بالكلية فقد نقض الشهادتين اللتين نطق بهما وخرج عن الإسلام لأنه لو كان صادقا في إسلامه لصدق قوله عمله لصدق قوله عمله إذ كيف يكون مؤمنا بدين الله موقنا بالحساب والجزاء والجنة والنار عالما بأحكام شرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والصيام والحج ثم لا يأتي بشيء من ذلك ويصر على الترك ويقول لا أفعل إلا الشهادتين ولا أعمل أي عمل يعني إزاي ده يعني الاول هو اللي يقول الشهادتين خلاص يقبل منه طب بعد الشهادتين لازم بقى يصلي لازم يطلع الزكاه لو هو لو هو وجبت عليه قال لك لا انا مش هعمل اي حاجه من اعمال الاسلام انا بس هقول الشهادتين فده ده ده يقبل قال فتارك العمل بالكليه ليس بمؤمن وقد نقض الشهادتين اللتين نطق بهما قال لك انا مش مصلي انا مش مزكي مش هطلع الزكاه انا مش هحج فده ازاي يكون ان هو مسلم هو هو بيقول لك انا مش انا مش يعني مش هصلي خلاص انا همتنع عن الصلاه وهمتنع عن الزكاه وهمتنع عن الحج هو هنا بيترك اركان الاسلام عمدا كده قال فتارك العمل بالكلية ليس بمؤمن لأن هي احنا قلنا إن مش مجرد إيه الشهادة بال... باللسان بس وخلاص وقد نقض الشهادتين اللتين نطق بهما والمنافقين كانوا فاهمين كده لأن هم كانوا إيه كانوا بيصلوا يعني كان بيروح ويدخل المسجد ويصلي مع الصحابة وهو فاهم إن هو لو ما صلاش هيبقى في مشكلة قال ولا قال فتارك العمل بالكلية ليس بمؤمن وقد نقض الشهادتين اللتين نطق بهما ولم يصدر تلفظه بهما عن إيمان ويقين علمنا ذلك بتركه العمل بالكلية يعني لو هو قالها إيمانا هو مش هيصلي يعني لو هو فعلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإن في آخرة وإن في حساب وجنة ونار ما هيصلي ويطلع الزكاة لكن معنى إن هو ما بيعملش ده إن هو في مشكلة وإصراره على ذلك وعناده وده الدليل عندنا قال وقوله في الحديث إلا بحقها يدل على أن الشهادة على أن للشهادتين حقا لابد من استيفاء وهنا ذكر إيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ ليه؟ يعني قال أنا أتمنى إن أنا يعني الشهادة دي تكون فيا ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال فتساورت لها تطاولت يعني تمنيت إن النبي يقول إيه عمر هو الأمير رجاء أن أدعى له قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياه وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت شوفوا يا جماعة إيه شوفوا الأدب والامتثال النبي عليه الصلاة والسلام قال له امشي ولا تلتفت فسيدنا علي عايز يسأل سؤال بعد لما مشي وقع في نفسه سؤال فعمل إيه فهو واقف وظهره للنبي لأن النبي قال له إيه لا تلتفت قال ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قالوا عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا أغزوا ولا تغلوا يعني ما تاخدش حاجة من الغنيمة أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ما, تغد... ما تغدرش بالناس ولا لو حد استأمنك ما تغدرش بيه ده شوف دي وصايا وانت وانت بتحارب شوف الاخلاق المسلم في الحرب اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا لا تمثل بجثة يعني تقطع فيه بعد ما مات ولا تحرقه ولا تعمل فيه لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا طفل وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلاف ها ركزوا بقى قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه يبقى ده ديننا اهو يدعو إلى ثلاث خصال قال ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا إلى آخره يعني قال فأخبرهم أن يكونوا أن ي... أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتل يعني تدعوهم إلى الإسلام وإلى حكم إلى حكم الإسلام إلى حكم الشرع ولو هو أبى تسألهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني يدخل تحت حكم الإسلام ويدفع الجزية ماشي والجزية دي كانت بتبقى أصلا شيء أقل من الضرائب اللي هم كانوا بيدفعوها ل... ل... ل... يعني في... في بلاد فارس والروم والكلام ده يعني حكم الإسلام بالنسبة لهم كان رحمة يعني حتى لو هو مش هيدخل في الإسلام يقول لك بس المسلمين هم اللي يحكمون علشان هو شاف العدل قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم خلاص لو رفض ومنع الدعوة فاستعن بالله وقاتلهم قال فمن امتنع عن إقامة الصلاة وأداء الزكاة بعد الدخول في الإسلام فإنه يكون بذلك قد ناقض حق, حق لا إله إلا الله وحق الإسلام قال ابن رجب رحمه الله فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا بحقها ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة يعني إيه هيجي معانا دلوقتي التوضيح قال ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة ذكر هنا إيه الكلام اللي احنا قلناه في قول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال وعن ابن عصام المزني وكان عن أبيه وكانت له صحبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا فمقاتلتهم مرتبطة بإقامتهم للشعائر إن هم أقاموها كف عنهم وإن لم يقيموها أغار عليه قال ابن رجب رحمه الله فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتاله وفي هذا دي بقى القصة وقع تناظر بين تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر الصديق بعده استخلف أبو بكر الصديق بعد بعده وكفر من كفر من العرب يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة أبي بكر ارتدت العرب كفر من كفر من العرب في ناس ارتدت صراحة بالكلية وناس ادعت النبوة ماشي وناس قرروا ان هم يعني يغيروا على المدينة وناس قالت احنا لسه مسلمين يعني احنا ايه اسمنا مسلمين لكن بالنسبة للزكاة احنا هنصلي لكن بالنسبة للزكاة الزكاة دي فلوسنا احنا نتصرف فيها زي ما احنا عايزين لا نؤديها إلى أبي بكر احنا كنا بندفعها أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكن خلاص مفيش زكاة دي فلوسنا بقى فهنمنع الزكاة فحصل خلاف بين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنهما أبو بكر رضي الله عنه يرى قتال هؤلاء اللي هم مانعي الزكاة وعمر رأيه مختلف فهنا إيه قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس شوف هو بيستدل بإيه يعني هو بيقول له إزاي هتقاتل الناس دي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله سيدنا عمر بيقول إزاي إزاي تقاتل هؤلاء هم بيقولوا لا إله إلا الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هم قالوا هنصلي ومش هنزكي فقال له لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا في رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منه لو حبل بس كده أو أو أو معزة كانوا يؤدونه إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عنه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه شرح فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتاله من قوله إلا بحقه فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز اللي هو حقه إيه؟ ومن حقه أداء حق المال الواجب وعمر ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم أول الحديث ماشي وقوله صلى وقوله قول الصديق رضي الله عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال يقاتل يعني ماشي يا شباب قال يعني يستفاد بقى من الحديث أن العمل من الإيمان فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أهمية العمل إن مش مجرد إن واحد يقول خلاص لا إله إلا الله فخلاص كده القصة انتهت يدخل بقى يعني في لا يضر بقى أي معصية ولا يعمل أي حاجة ماشي منها أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر منها أنه لا يجب تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الماشي وأن الدعاء عليهم البلاغ والحساب على الله ما على الرسول إلا البلاغ وأن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمات الله كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وفيه حرمة الاعتداء على دماء المسلمين وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة وسفك الدماء هو أول شيء يقضى فيه بين الناس يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ماشي يعني نتمنى معلش هو الحديث الحديث مش سهل يعني ف... ف يعني معلش النهارده الدرس ممكن يكون صعب شويه لكن يعني اتمنى ان يكون ايه يعني الى حد ما الامر واضح وانا كنت عامل في شرح ال 40 نوويه مقطع 20 دقيقه برضو ملخص الكلام اللي احنا قلناه اظن ممكن يكون ابسط شويه من من المجلس النهارده اللي برضو في عنده اشكال ممكن ايه يرجع يتفرج على المقطع ده شرح الحديث ده ماشي